مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايزين النهارده ناخد تأمل بسيط في صلاة نصف الليل. قليل من الناس اللي بيصلوا صلاة نصف الليل لكنها صلاة من الصلوات المفروضة على المؤمنين جميعا. وصلاة نصف الليل ليست خاصة بالرهبان فقط. صلاة نصف الليل ليست خاصة بالرهبان فقط إنما هي خاصة بالمؤمنين جميعا من ضمن الناس الذين صلوا صلاة نصف الليل زمان داوود النبي لما كان بيقول في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك وداود كان رجلا في العالم وكان متزوجا وكان له أولاد وكان بيشتغل في العالم ما كانش راقي بيقول في نصف الليل نهضت لأشكرك على أحكام عهدك وفي الواقع إن الليل أحيانا يكون مظلوما من جهة العبادة كتير من الناس بيصلوا أثناء النهار ولا يصلون أثناء الليل بينما الصلاة في الليل أجمل لهدوء الليل وصمت الليل والكتاب يقول في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وبارك الرب في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القديسون وبارك الرب والكنيسة المقدسة جعلت صلاة نصف الليل ثلاث هجعات ثلاث هجعات يعني الإنسان بينام ويقوم وينام ويقوم وينام ويقوم يعني لا تكون فترة الليل طويلة بدون صلاة وإنما تتقطع بالصلاة فترة الليل تتقطع بالصلاة يعني إذا كان واحد بينام سبع ساعات لا يحرم نفسه من الله سبع ساعات إنما كل شوية والتانية يقوم يصلي الإنسان الذي يصلي بالليل إنما يقدس الليل بصلاته يقدس الليل بصلاته ويتقدس هو بصلاة الليل في نصف الليل بنتذكر مجيء المسيح الثاني وفي نصف الليل بنتذكر التوبة وفي نصف الليل بنتذكر الحساب تصوروا واحد في كل يوم في كل ليلة في كل ليلة يتذكر مجيء المسيح الثاني ويتذكر الاستعداد لهذا المجيء في مثل الخمس عذار الحكيمات ويتذكر الدينونة والحساب وإن ربنا سيأتي كلص وطوبى لذلك العبد الذي يجده مستيقظا ويتذكر أيضا التوبة اللائقة بالاستعداد للقاء الرب ويقول في صلاة نصف الليل أعطني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت في القديم للمرأة الخاطئة الشكل ده يبقى الليل ملتهب بمحبة ربنا والإنسان اللي يصلي في الليل ثلاث صلوات بهذا الشكل لا شك إنه يكون مستعد لنهار مقدس تبدأ صلاة نصف الليل عادية مثل كل صلاة وتضاف إليها قطعة كونوا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا والكنيسة بتحب هذه القطعة تقولها بالترتيب في اللحن الجميل اللي اسمه تين سينو تين سينو ايه بشوي نيشير تيبي اوي قوموا يا بني النور تتقال بلحن جميل جميل كده زي ام بتصحي ابنها كده بتطبطب عليه وبتقول له قوم يا حبيبي قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات تهيألي إن الملائكة هي اللي بتقول لنا هذا اللحن ترى البشرية النائمة النعسانة وبعدين يقف تقف صفوف الملائكة تقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات أو أرواح القديسين ترتل لينا وتقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات أو على الأقل رعاة الكنيسة والمسؤولون فيها وأجراس الكنيسة اللي بتدق في نصف الليل تقول قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا قوموا قوموا لكي تتذكروا الله قوموا لأن الليل لم يوجد للنوم فقط وإنما فيه جزء خاص بالعبادة قوموا يا بني النور ونسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا طبعا الليل بيبقى ضلمة ظلام لكن أولاد الله منيرين عشان كده بيقول قوموا يا بني النور انتم مش اولاد الظلام لنسبح رب القوات علشان نسبح ربنا وكلمة نسبح الله يعني نمجد الله يعني نتذكر صفات الله الجميلة نتذكر إحسانات الله إلينا نشكر الله اللي ستر علينا إلى هذه الساعة كلمة قوموا معناها ان الكنيسه بتوقظنا بتصحينا بتقول لنا قوموا كثير من الناس رؤوسهم ثقيله زي التلاميذ الثلاثه الذين ذهبوا مع المسيح الى بستان جسيماني المسيح قال لهم قوموا قوموا لتسهروا معي ساعه واحده اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة ولكنهم لم يستطيعوا لأن أعينهم كانت ثقيلة أعينهم كانت ثقيلة في عينين ولفت على النوم وانت تلاقيها ما تفتحش بسرعة لكن الإنسان اللي ولف على السهر على طول يروح قايم ومفتح عينيه أولاد الله يحبون الوجود مع الله أكثر من النوم يحبون الوجود مع الله أكثر من النوم يجدون لذة في حضرة الله أكثر من النوم قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا العبارة دي مهمة لأن الإنسان بالليل بيتذكر خلاص نفسه أيضا أهم حاجة قصاد كل إنسان إن خلاص نفسه يكون موجود أمامه باستمرار لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا لابد ان خلاص نفسك يكون هدفك الدائم بالليل والنهار اكتر حاجه تفكر فيها تخلص ازاي نفسك تخلص في اليوم الاخير هل انت ماشي في سكه تؤدي الى خلاص نفسك ولا سرقاك السكينه ولا مش حاسس بروحك ولا ايه حكايتك وحكاية ينعم علينا كلمة جميلة إن خلاص نفوسنا ده ربنا بيديهولنا نعمة من عنده بس ما يديش هذه النعمة للناس النعسانين إحنا نقوم ونسبح ربنا وبعدين ربنا ينعم علينا بخلاص نفوسنا يبقى ماشيين الاتنين مع بعض أحسن واحد يفتكر إن ما دام خلاص النفس نعمة من ربنا يبقى ينام وينعس وما يصحاش وما يصليش وربنا ينعم عليه وخلاص نفسه ما ينفعش عجيب هذا الإنسان اللي يصحى في نص الليل تصور واحد يصحى في نص الليل ويقف قصاد ربنا ويقول يا رب أرجوك من أجل خلاص نفسي لا تسمح إن نفسي تهلك لا تسمح اني اشابه الساقطين في الجب لا تسمح اني افلت من يديك لا تسمح ان منارتي تتزعزع من مكانها او يختطف احد اكليلي لا تسمح يا رب اني اسقط ويجاهد مع الله ويعارك في نصف الليل لكي ينعم الله عليه بخلاص نفسه مين فيكم بيسحب في نصف الليل وبيجاهد من قبل خلاص نفسه مين فيكم بيتخانق مع ربنا ويقول له يا رب اديني نعمه عشان نفسي تخلص في اليوم الأخير مين فيكم مهتم بخلاص نفسه مهتم بأبديته مهتم بحياته الأخرى مهتم بعلاقته مع الله يصحى من أجل هذا الغرض في نصف الليل ويطلب من الله أن ينعم عليه بخلاص نفسه الشيطان سهران سهران بيفتي الحبال الشيطان سهران بيحضر شباك الشيطان سهران بيدبر حيل لكي يسقط الناس واحنا مفروض ناخد بالنا من نفسنا ونقوم ونقول انعم علينا بخلاص نفوسنا كلمة لكي ينعم علينا يعني حاجة ليها تمن لازم نعمل حاجة علشان ربنا ينعم علينا كل ما أتذكر الحكاية دي أفتكر باستمرار قصة الرعاة اللي قال عنهم الكتاب في ميلاد المسيح بيقول الكتاب إنهم إيه كانوا رعاة سهرانين يحرسون حراسات الليل يحرسون حراسات الليل يعني خايفين على الغنمات بتوعهم لئلا يهلكوا بالليل في ذئب بيخطف بالنهار وفي ذئب بيخطف بالليل عشان كده دول سهرانين لحراسات الليل مين فيكم سهران لحراسات الليل؟ بيحرس نفسه بالليل مين فيكم بيقدس فراشه بالمزامير والتراتيل والتسابيح والأغاني الروحية بيقدس فراشه بيقدس فراشه بالتراتيل والمزامير والتسابيح والأغاني الروحية بيفرش سريره بالمزامير وبالصلوات بيثبت أشياء في عقله الباطن عشان يحلم بيها بيثبت أشياء في عقله الباطن عشان يحلم بيها هو احنا عايزين نبقى كويسين كده بالعافية لازم نجاهد ونتعب ونغرس أشياء عشان نحصد ثمارها واحد يقول لي أنا بحلم أحلام دنسة أنا بحلم أحلام مزعجة أنا بحلم أحلام خاطئة اقول له ايه اللي بتغرسه في عقلك الباطن طول النهار ايه اللي بتغرسه في عقلك الباطن ايه اللي بتغرسه في ذاكرتك في تفكيرك في مخيلتك ايه اللي بتعمله اهو ده اللي بتحصده بالليل ده اللي بتحصده بالليل في ناس بالليل احلامهم كلها مقدسه احلامهم رؤى بيشوفوا أشياء جميلة وحلوة يقول لك يوسف تراءى له الملاك في حلم وكلمه أحلام مقدسة جميلة حلوة عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة اعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة الغرابة الأجنبية دي عميقة جداً واحد بيقول لربنا أنا عايز أفهم كيف أقف أمامك وقت الصلاة لغاية دلوقتي مش فاهمين ازاي نقف قصاد ربنا في وقت الصلاة عشان كده بنصلي نقول له انزع من عقولنا نوم الغفلة واعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاة لا نعرف كيف نقف امامه وقت الصلاة لسه لسه ما عرفناش واحد يقف يصلي وعينيه مشغولة وحواسه مشغولة وبيبص للي جنبه وبيسمع وبيتكلم وبيتحرك وبيروح وبيجي لا يعرف كيف يقف أمام الله وقت الصلاة عشان كده بنقول يا رب اعطينا يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة احنا لسه لغاية دلوقتي مش عارفين ده احنا المفروض نقف أمامك في خجل من أنفسنا زي العشار وقف من بعيد ولا يجرؤ أن يرفع نظره إلى فوق مش قادر واقف من بعيد ومش قادر يرفع نظره لفوق خايف اعطينا ان احنا نع- نفهم كيف نقف امامك وقت الصلاه ونرسل لك الى فوق التمجيد اللائق نقف ونرسل لك التمجيد اللائق لذلك القديس باسيليوس الكبير يقول لك إذا وقفت تصلي في الأول اسجد على الأرض وقول له يا رب أنا غير مستحق للوقوف أمامك أنا غير مستحق للتحدث إليك من أنا التراب والرماد والمزدرى وغير الموجود حتى أكلم رب القوات مين أنا؟ من كثرة مراحمك أعطيتني أن أتحدث إليك وبعدين اعترف بخطاياك وقول له يا رب أنا خطاياي فاصل بيني وبينك ما أقدرش أكلمك أنا مكسوف منك أنا خجلان ليس لي وجه أرفعه إليك ليس لي وجه أرفعه إليك ليس لي عينان أتأمل بهما في مجدك الأقدس أنا إنسان خاطئ إنسان محكوم عليه إنسان مدان قدامك أنا أتمسك برحمتك أتمسك بغفرانك أتمسك بحنانك عشان أستطيع أن أقف أمامك وقت الصلاة وبعد أن تصلي هكذا بانسحاق قف وكمل صلاتك يا ريت تصلوا صلاة نصف الليل أنا عارف إن غالبيتكم مكسوفين وتقولوا أهلا وعارف إن إحنا حتى بالنهار ما بنصليش تبقى كسوفة ده جاي يكلمنا عن صلاة نصف الليل فاكر إن إحنا يعني تحت القبة شيخ ولا عايزكم تصلوا تصلوا صلاة نصف الليل ما قدرتوش على الثلاث هجعات ولو هجعة واحدة ما قدرتوش على كل المزامير ولو مزمور واحد ولو القطع هتكلم ربنا وبس تكلم ربنا وبس وهكذا لما ربنا يكون أمامك باستمرار ليل ونهار بهذا الشكل ممكن ان الانسان يقوي الروابط والصلات التي تربطه بربنا ان شاء الله يكون لنا وقت برضه نتكلم على صلاه نصف الليل دي لغايه لما احفظها لكم طيب نكتفي بهذا الجزء من التامل عشان نرجع لموضوعنا